حبيب داوود
من بعد الأشواق بهديك كل سلام وحنين وغرام نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق للي عليك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق لعليك مشتاق مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك والليل صحصح والشوق خلاه خلاه يكتب لك افتح لي الهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جنبي جاوب بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة حرام نسكت على قلوبنا حرام نشوف ايده وابنا حرام نسكت على قلوبنا حرام نشوف ايده وابنا بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمرك بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام ارتاح من الدموع والحب والآلام بلاش بلاش العتاب القلب العاصي تاب الجرح القاسي طاب ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي ياما ياما قلبي دام من عذاب الحب ياما ياما خفيت الألم ياما شفت إن النور ظهر ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة قل لي حاجة أي حاجة قل لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول قول قول قول ما يهمكش حاجة قول لي عايزك DK Mando.
بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي عمري ما اتعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما اتعود تبقى معايا وتفكر لوحدك لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلب واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما اتعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلب واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ليه؟ وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه ولا قلبي ولا أملي والمخبي عليا ليه؟ قول يا قلبي قول يا أملي قول يا قلبي قول يا أملي والمخبي عليا مشيت مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك مشيت مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك رميت نفسك في الحب سقاك الحب رميت نفسك في الحب سقاك الحب حب رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حضن رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حضن حتى في أحضان الحبايب شوف شوف يا قلبي
DK Mando.
مشينا هنا ورحنا لقينا جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا مشيت هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم يا اللي لينا مدوا ليكم خدونا شيلوا الشوق من صدورنا دمعة من عينينا جينا لكم يا اللي لينا انتوا ليه خدونا شيشوا من صدورنا والدمع من عينينا اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي في جراحنا جرحوه في جراحنا جرحونا ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملمو الجنون قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملموم الضلوع قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع رميت نفسك في الحضن سقاك الحضن رميت نفسك في حضنك سقاك الحضن حضنك رميت نفسك في حضنك سقاك الحضن حضنك رميت نفسك في حضنك سقاك الحضن حضنك حتى في أحضان الحبايب شوف شوف يا قلبي أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي أنا إذا إنما أنت قلبها كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري وحودها في رداء من الدموع كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع كيف DK Mando.
قلبا ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع لست قلبي وإنما خنجر أنت في الضلوع خنجر في أسوته خدعتني ضحكته وخانتني دمعته خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده كنت أستر قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده كنت شعرك قبل النهاردة إن العود دي تعرف تكون بالشكل ده
DK Mando.
عرفت قد ما عرفته ولا عرفته وشفته قد ما شفته ولا فهمته عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفته قد ما شفته ولا فهمته كان بيقول لي بحبك ايوه كان بيقول وانا من لهفة قلبي صدقته صدقته على طول كان بيقول لي بحبك ايوه كان بيقول وانا من لهفة قلبي صدقته صدقته على طول كنت اشوف اشوف واسمع واحس بقلبه كنت عايش مش عشاني عشان هو كنت اشوف واسمع واحس بقلبه هو كنت عايش مش عشان عشان هو عشان هو وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العمر تعب تخون بالشكل ده ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون تعرف تخون بالشكل ده كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار مغرور حبيبي كتير عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه يفهمه حبيبي كتير عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه يفهمه مرضيش مرضيش يسمعني مرضيش مرضيش يفهمني مغرور مرضيش يسمعني حسيبه للأيام وهي تعلم تخذوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تدعوا وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم تخونوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تدعوا وعمر ما باعكم ولا انشغل عنكم قلبي قلبي ليه تخونوا قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي
عليك من مرارة خسارة خسارة فراقك يا نار خسارة يوماتي ليلاتي بدور عليك أتاني حياتي بشوفها بعينيك يوماتي ليلاتي بدور عليك أتاني حياتي بشوفها بعينيك عيوني سهرة دموعي حيرة عيوني سهرة دموعي حيرة عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة وراك يا خسارة عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة وراك يا دار خسارة
حبيبة لست وحدك حبيبة حبيبة لست وحدك حبيبة حبيبة لست وحدك حبيبة حبيبة أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة في اللقاء برهفة في الوداع بلهفة في اللقاء برفة في الوداع بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد برعشة هي نبض هي نبض نبض بغير عروق الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي يفكر يتساءل يتهمس أشياء وأشياء ويضيع
DK Mando.
حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي حبيبتي الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي يفكر يتساءل يتهمس يتخيل أسماء أسماء وأشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يفكر يتخيل أسمى وأسمى أشياء وأشياء وضيع كل هذا هباء يتهمس يتخيل أسمى وأسمى أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يتهمس يتخيل أسمى وأسمى أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا تخافي واهدئي آه، واهدئي يا صغيرتي ولا تبالي إنني آه إنني يا حبيبتي أخفي هواك عن العيون فكيف مني يعرفون أخفي هواك عن العيون فكيف مني يعرفون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا DJ Mando.
تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي حبيبتي
جلس جلس والخوف بعينيها
أتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المنزل يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولد يا ولد
DJ Mando.
يا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكنني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا بصرت بصرت والجمد كثير لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا بصرت بصرت والجمد كثير لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع زوافقه فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح وبرغم الجو الجو الماطر والآثار الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار أحلى الأقدار يا ولدي أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي دق دق دق قلت مين عالباب دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي دق دق دق قلت مين عالباب دق اللي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي ليه يا زمان بعد ايه يا زمان جاي ليه يا زمان بعد ايه يا زمان من كام سنة قلبي وأنا عايش هنا من كام سنة قلبي